السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن الثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر كان لديه رجل يسمى رفاعة كان معه أرسل غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يخدمه فهذا الغلام كان يصلح دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده مسؤول على فرس النبي صلى الله عليه وسلم ويهتم بالدابة التي يركبها نبينا صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله إذا هو له شأن مجاهد يساعد النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد المهم هو بيصلح الدابة وقاعد بيهيأ مركوب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بسهم طائش يأتي إليه فيخترقه فيموت فالراجل ده لما مات واضح جدا ان هو ميت في الاعداد المعركة فالراجل شهيد فالصحابة بدأوا يقولوا ما شاء الله شهيد ومن أهل الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها يوم خيبر ولم تصبها المغانم والمقاسم تقسيمة الغنائم يعني إنها لتشتعل عليه نارا شملة واخد شملة في الجهاد لما المؤمنون بيدخلوا على الكفار ويقاتلوا في حاجة اسمها الايه الغنيمة واعلموا انما غنمتم من شيء في حاجة اسمها الغنيمة الغنيمة ديت ايه بيحصلوها من الكفار الاشياء اجلس بيحصلوا هذه الاشياء من الكفار ويبدأ يعطوها لايه لأمير المؤمنين وخليفة المسلمين يقسمها بينهم بالقسمة التي وضعها الله عز وجل كدستور لهم الراجل وهو بيجاهد يعني ويقاتل عجبه ايه الشملة دي الشملة دي حلوة الشملة دي بكام الغطرة دلوقتي بكام يعني أجدع غطرة بكام يعني 100 جنيه مش جايبة حاجة يعني حاجة عجبته يعني زي ما واحد يعجبه كده خاتم بلاستيك لو ربنا كرمك مثلا في البذل في سبيل الله فلقيت واحد لابس حاجة ولا بتاع حاجة بسيطة خالص فقال رسول الله إن الشملة الشملة بقى اللي هو خدها دي لا تشتعل عليه نارا يوم القيامة ليه لم تصبها المقاس مين اللي سامع دلوقتي الصحابة فكانوا عهدي فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين قال يا رسول الله الشراك ده أنا كنت خدته يوم خيبر برضه الشراك ده اللي هو إيه عارفين الشبشب اللي بصابع السبعة دي اللي فوق اللي إيه إن شسع النعل ده ده اسمه شراك في واحد عجبه كده إيه وش نعل واحد بتاع كافر فقطعه كده وخده جلد نمر جلد أسد المهم عجبه فخده فلما سمع ده شملة ونار فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا شراك فقال النبي شراك من نار سبحان الله بالله عليكم دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة حاجة صغنونة مش صغيرة هي هتيجي على دي يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا العلماء قالوا يعني لها من الله طالبة قال أي لها ملك متخصص لكتابتها ده بتاع الحاجات دي ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هتشوفه النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة خطر الموضوع ده وده معانا في في سلسلة بأي قلب نلقاه بقلب حذر يكون عندك قلب حذر قلب لا يجسر على المعاصي كده هكذا ويهجم عليها لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثال بسيط جدا أشرحه ثم أقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم في ناس مع بعض مسافرين معاهم أكل عاوزين يأكلوا فيولعوا ولع لازم نولع عشان ننضج هذا الطعام وهذا الايه الخبز فماذا سيفعلوا فيلا يا جماعة الله يكرمكم ايه هاتوا لنا الحطب فذهب ده جاب عود صغير وده جاب عود وده جاب عود وبعدين ده حط عود على ده حط عود وده حط على عود وعود وعود هوب ولعنا النار نضج الخبز قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فمثل محقرات الذنوب كمثل قوم أرادوا معهم طعامهم فذهب هذا ذا بعود وذا بب... نزلوا ببطن الوادي فجاء ذا بعود وذا بعود وذا بعود فنض... فأنضجوا خبزتهم فقال ومحقرات الذنوب تجتمع على العبد حتى تهلكه طبيعة الكبيرة ان الواحد بيخاف منها وبيحمل لها حساب ومش بيكررها كتير يعملها كده والله مستعان ايه اللي وقعني في الايه المصيبة السودة ديت رب اغفر لي يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا لكن الصغيرة ده صغيرة ايه يا عم يا عم الشيخ الله يكرمك ما تعديهاش بقى خلي الجلسة تعدي ففي ناس كتير كده ده حياتهم ولذلك ابن مسعود يقول مثل محقرات الذنوب كمثل قوم في سفر نزلوا بأرض فق برضه بيحكي نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا أن ومعهم طعام لا يصلحه إلا النار يعني الطعام ده لازم ولع فتفرقوا وجعل هذا يجيء بالروثة وهذا بالعظم وهذا بالعود حتى جمعوا من ذلك ما أصلحوا به طعامهم ركز بقى في اللي جايه فكذلك صاحب المحقرات يكذب الكذبة اقول لكم مش عارف ايه مرة في واحد كذا كذا كذا بيعمل كذا ايه ايه مرة دي حصلت يعني لا يا, خ... يا شيخ بنفرفش خليك لغاية ما تيجي يوم القيامة تتشدق تتشدق أجش... وجوههم يوم القيامة وشفايفهم يحصل بقى ايه الشرشرة بسبب ايه الكذبة دي البسيطة دي وبعدين الواحد اللي بينكت ويقول لك مرة واحد صعيدي مرة واحد زقازيقي مرة واحد من مصر مرة واحد زملكاوي مرة واحد مش عارف ايه هو حصلت لا ما حصلتش طب وده اسمه ايه ان شاء الله اسمه فرفشة مفيش حاجة اسمها فرفشة ده يتحط في بند الحسنات ولا في بند السيئات لا في بند الفرفشة اللي هو ايه يعني ان كنت ولا بد يعني عاوز تقول النكتة وخلاص واقفة في زورك هتقول ايه بيقولوا مرة واحد هم اللي بيقولوا فانت كده ناقل الخبر ونا وناقل النكتة ليس بكاذب يحكى أن شوف الكلمة البسيطة دي تريحك بس لو انت عارف ان هي كذب مش هتريحك لانك نقلتها من صديق اللي ايه في سياق السخرية والحزار فيكذب الكذبة ثم يقول ويذنب الذنب برضه يقول أي ذنب كده يعني ده نظرة بسيطة عشان كده أنس كان يقول إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر حتة صغيرة كده والله كنا نعدها أيام رسول الله من الموبقات يعني اللي عملها ده راشق في النار راشق إلا أن الله عز وجل يوفقه في توبة حقيقية ذلك ابن مسعود قال لنا كلام مهم جدا قال إن المؤمن المؤمن مش أي حد يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل كأنه تحت جبل والجبل ده فيه زلزال خايف لا يقع الجبل ده لو وقع هيدفنه طيب والمنافق يرى ذنوبه كذبابة سقطت على وجهه زي دبان فقال لها هكذا مشكلة الصغائر ايه والذنوب ان الاصرار على الصغيرة قد يحولها إلى كبيرة عشان كده قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار مفيش صغيرة مع إصرار كل يوم يقول لك يا عم الشيخ ده مش عارف ايه ما هو الأغنية كل يوم كل يوم كل يوم بيسمع أغاني كل يوم بينظر للبنات كل يوم بيتفرج على مواقع كل يوم بيسمع مسلسل كل يوم فالحاجات دي هي ديت اللي ايه اللي احنا ينبغي ان احنا نخاف منها ليه لقيتنا ربنا قال لنا كده يوم القيامة هيحصل مشهد عجيب جدا الناس لما تشوف الكتاب بتاعها ويتعرض قدامها كده هيقولوا ايه مالي هذا الكتاب ايه ده ايه الكتاب ده مالي هذا الكتاب لا يغادر ايه كبيرة صح لا يغادر صغيرة ولا كبيرة فبدأوا بالصغائر لأنه قال لك إيه أحصاه أحصاه الله ونسوه يعني الإحصاء يقول لك كراسة الإحصاء كراسة الإحصاء دي محسوبة بإيه بوحدة صغيرة جدا ملي ومناسبة الملي لو أنت راكب على الطريق الطريق بتاعك ده مستقيم وأنت راكب السيارة بتاعتك وعلى يمينك ترعى وعلى شمالك كنت مثلا ماشي في جبال الطايف دي وعلى شمالك بقى ايه الوادي السحيق ده لو واحد قال لك ايه ما تديها سنة كده ايه سنتيمتر كده ميلة مش هتفرق معانا كلامه صح مش هتفرق صح مش هتفرق في الثانية اللي احنا هندي فيها الميلة دي لكن كلها دقايق هنكون فين هنكون في الوادي ايه اللي وداهم الوادي السحيق ده الملي ده الصمت الصغير اللي الإنسان بيحتقره ده ده اللي ممكن يوديه في الحتة ديت لو قلنا إن الكهرباء قطعت في ملي ولا قطعت في نص متر ولا قطعت كذا ومتصلة بالأجهزة كلها كله هيعطل صح هو كذلك برضو أي حاجة صغيرة هتؤثر خاصة مع التكرار فمن مشاكل الصغيرة وليه اللي بيخلينا نتكلم في قاعدة الحذر دي وإن الإنسان يبقى معه قلب حذر واحد ان الصغائر بتدو الصغائر تدون ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فكله هيبان اتنين ان الصغائر الناس بتستهين بيها ايه الدليل على الكلام ده وتحسبونه هينا انت فاكره صغير وهو عند الله ايه اه ده حاجة كبيرة قوي عند ربنا عظيم حاجة كبيرة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دخل في يوم من الأيام على عائشة رضي الله عنها فهو بيتكلم مع عائشة بيقول لها إيه هو بيتكلم معاها فجابت سيرة زينب رضي الله عنها فبتقول له حسبك من زينب أنها وشاورت بديها كده يعني بتقول له بتقول له يا رسول الله بيتكلم على ضرتها يعني انتوا عارفين اصلا بين الايه الضرائر يعني ما انتوا مش عارفين عشان ما جربتوش خلونا لكن تسمعوا عن الكلام ده يكون بينهم ايه يعني هنات في ناس بتضحك شكلهم مجربين هسترهم ان شاء الله ف بتقول له حسبك من أنا هكذا قال ما يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر يعني لو مية البحر دي كلها عذبة والكلمة ديت شبهناها بجرم كده حاجة كده ممسوكة محسوسة حطيناها زي قطعة السكر كده حطيناها في المية دي راحت والنهاردة يقولك ايه هو انا قلت في حاجة امال لو قلت ده انا مش عاوز اتكلم كاتب بوستين قد كده وبقول لك ايه انا مش عاوز اتكلم انت خلاص ده انت مزجت يعني التراب مش ما مش ماء البحر بس آه سبحان الله فالبعض يكون شايف ايه عادي جدا عشان كده قالوا بقدر ما يصغر الذنب في قلبك يعظم عند الله كل عما تصغر الذنب يا عمي هي هي ديت كده يا عمي اه عشان كده ايه لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر الى مين الى عظم من عصيت شوف انت عصيت مين فدي مهمة جدا واسع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التفت أخوك فهي أمانة دي من الذنوب المشهورة جدا ولا يفعلها إلا إنسان ابتلي بالخسة إيه هو الذنب ده يقول النبي إذا التفت أخوك فهي أمانة واحد بيكلمك بيقول لك والله أنا عملت واحد اتنين تلاتة أربعة وإن شاء الله هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وأنت باين إن هو إيه عمال يوطي صوته عشان محدش يسمع أمة محمد تاني يوم تكون عرفت فضلا بقى كمان لو قال لك ايه بس الله يكرمك ما تقولش لحد في ناس زي ما يكون بتسرها عم ما تقولوش ما تقولوش لحد او ما تقول ما تقولوش لحد يروح قايل لعشرة بس ويا سلام لو من الحد ده زوجته ولا حد نساء في الموضوع خلاص انتهى وانا لا يعني الواحد سبحان الله بيحس ان رجل له مروءه كل كلمه على لسانه يروح يقولها لزوجته ولا لاخته ولا لوالدته ولا الكلام ده سبحان الله فده ذنب ممكن هو يكون شايفه بسيط وصغير هذا الذنب قد يهلكه سبحان الله وده بيحصل شب ده بيخرب بيوت يعني انا جلست بجلس صلح كده في اخر شعبان السبب المركزي ان البيت ده كاد ان ايه ينتهي سببه ايه الحته دي يحصل بين الزوجين اي حاجة تلاقي ايه عادي قاعدين في بيت زجاجي كل الناس بتعرف اجهزة تصنت في البيت لا مش اجهزة تصنت هو في اذاعة في البيت بتعمل نشرات بتعمل حلقات كده الساعة 6 الصبح في نشرة والساعة 7 بالليل في نشرة فقاعدين يطلعوا كل الاسرار وشايفينها ايه حاجة صغيرة صغيرة يا اخي انا ليا حق يا اخي انا من حقي حتى لو انت شايف ان هي عادي تتقال للناس انا قلت لك ده سر انا قلت لك انت شايفني ان انا قاعد امال اتحطاط ومش عاوز حد يسمع اتق الله ده من حقوقي انك ما ينفعش تقوله لحد فصار هذا الامر ذنب بس الناس تقول لك ايه صغير تلاقيه نام يوم الجمعه والجمعه اللي بعدها اصلا كنت مش عارف فين وجاي من الشغل والجمعه اللي بعدها مش عارف ايه طيب اسمع سيدك ماذا يقول من ترك الجمعة ثلاث مرات ثلاث مرات من غير عذر طبع الله على قلبه يطبع على قلبه سبحان الله ليه ايوه ده يعني الجمعة وانا جاي تعبان طب والجمعة اللي بعدها جاي تعبان طب والجمعة اللي بعدها جاي تعبان اللي يحصل يروح الموضوع كله تركب مع بتاع تاكسي قلت له يا أخي الأغاني الله يهديك تواتر الصغائر ديت عليك زي كتواتر المية كده عليه ده لو قلنا إن هي صغائر يعني على خلاف بين العلماء كتواتر الماء على الصخر لو في حنفية مفتوحة كده بتنزل نقطة نقطة عارفين الترومبة اللي بتلاقيها تسرب كده بص على الأسمنت الحوض بتاعها تلاقي إيه نقر دي جاية منين النقطة دي النقطة دي طب هو انت قلبك اشد من الصخر برضه الذنب ده قاعد امال ايه ينقر فيه ينقر فيه ينقر فيه ينقر فيه ويرمي دي ويرمي دي ويرمي دي فتقول له يا عم ايه في الاغاني الله يهديك يقول يا عم الشيخ يعني يعني هو ده ذنب كبير يعني ما انت نجم النجوم بتعمله كل ساعه كل شويه قاعد امال تعمله كل شويه قاعد امال تعمله كل شويه امال تعمله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا كلمة ما مش لا مش واخد باله مش مركز مفيش حذر مفيش استحضار لا يلقي لها بالا ايه اللي يحصل بقى يهوي بها في النار سبعين خريفة يا جماعة ده مش العذاب لسه عذابه لسه ما وقعش لسه ما تمش ده هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام قاعد ابو هريره يقول فسمعنا وجبه سقطه شديده جدا سمعنا صوت جامد فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رحمه مهداه يهدئ القلوب فاراد ان يهدئ روعهم فماذا قال قال هذا حجر اللي سمعتوه ده حجر ألقي في قاع جهنم من سبعين سنة الآن وصل لا ده وصل خلاص لو في واحد واقع من ناطحة سحاب يقع ويلط الأرض في قد إيه يعني دقيقة دقيقتين ثلاثة فما بالك بقى لو خد سبعين سنة عشان ينزل يبقى دي تيجي إن شاء الله كلمة واحدة كلمة واحد يقول لك والله أنا رحت ل- لفلانة وإن شاء الله إيه بدأت أتكلم معاهم وإن شاء الله في خطوبة قريب قال له يا عم ما بلاش البنت دي البنت دي تمشيها مش كويس كلمة اهي كلمة مش واخد بالك انت الكلمة دي اثرها ايه قد تكون من ضمن هذه الكلمات طب يعني ايه مش مشاكل انت عارف عندك معلومة بيقولوا مين اللي بيقولوا دي اعراض ناس مين اللي بيقول انت معاك معلومة ولا كده تقريبا اصلا انت انت مش شفت لبسها يا حبيب قلبي لبسها ده حاجة والكلمة اللي انت قلتها دي لها معنى تاني خالص لا يلقي لها بالا تهوي في النار يجي مثلا شايف واحد يقول لك ايه والله يا اخي انا مش عارف الحاج عبودة ده بياكل بياكل منين هو شغال ايه يروح ضربها كده كلمة كده صح طبعا هو ايه الكلمة دي معناها ايه ده هي الفار اللي جوه الفار اللي في عبك هيلعب اما واحد يرمي الكلمة البسيطة دي يقول لك اه ده ماسك صندوق المسجد يمكن الله يستره ده مش عارف ايه يمكن في حد بيصرف عليه يمكن في حد بيجيب له في ك... كل الاشكالات ديت هي هتعدي والله ما هيسيبها لك على الصراط لا كل النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو قضيب من أراك ليه مظلمة عندك تعالى بقى انت جبت سيرتي وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا واحد ممكن ربنا يفتح عليه جاب عربية اشترى شقة خد قطعة أرض واحد يقول لك ايه والله احنا مش بنشك في حد بس منين يعني يلا بقول لك خلينا بس نصلي عشان نصلي بس خلينا نركز في الصلاة هو عمل ايه ضرب الاسفين في ناس كده تخصص اضرب بالسي عارفين كده جهاز الكمبيوتر اه في واحد يروح رامي ايه فيروس كده ليه في الاصل كده يروح هو ده يروح ضارب الك... خلى الايه الناس كلها كده زي ابن سلول هو ابن سلول عمل ايه ابن سلول ده كان راجل آه، اكبر ده يعني رئيس المشيخة بتاعت المنافقين هو اكبر واحد فيهم ده عمل ايه لما السيدة عائشة اتت مع صفوان وتأخرت النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة والهودج السيدة عائشة قاعدة في جمل والجمل ده فيه ايه؟ فيه الخيمة بتاعته زي الهودج دي فهي راكبة فيها فالمهم الايه الجمل عم جم يمشوا الجمل مشي وايه فهي افتكرت ايه الناس النبي صلى الله عليه وسلم افتكر كله ايه ماشي مع بعض ومشوا السيدة عائشة كانت ريحت وكانت بتدور على العقد بتاعها كان ليها عقد واخداه من ايه من واحدة وتاه فواحدة ما تدور عليه المهم الجيش مشي ولم يهت ينتبه النبي صلى الله عليه وسلم فين عائشة كان في احد الصحابة نومه تقيل نومه تقيل قوي وحتى ان زوجته مرة اشتكت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله صفوان بيضربني اذا قمت الليل ويضربني اذا صمت النهار صمت او قمت الليل بتضرب وعشان بقى هي اخت يعني وطبيعة النساء ولا يشهد صلاة الفجر على فكرة يعني ما بيجيش انت عاوزة ايه من صفوان قالت يضربني اذا صليت بالليل ويضر ويمنعني اذا صمت بالنهار ولا يشهد معكم صلاة الفجر يعمل لو انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم هتعمل ايه طبعا لو احنا نروح باصين للجنب مش انا قايل لك انا شاكك في صفوان بقالي فتره مش مرتاح له حتى وشه كده ما عادش وش منور زي زمان والله انت اللي قلبك اللي ضلم يا حاج فايه اللي حصل لا صلى الله عليه وسلم آه، هو اللي عدل هو قاهر الظلم صلى الله عليه وسلم فاستدعى صفوان قال له يا صفوان بلغنا عنك إن كذا وكذا وكذا قال يا رسول الله أنا رجل شاب أنا لسه شاب ولسه متجوز وهي إذا قامت الليل تطيل في الصلاة وأنا أريد إيه أن آتي مأربي دي زوجتي أما متجوزها ليه عشان نقيم الليل مع بعض أه نقيم الليل وبرضه إيه يأتي أهله فقال يا صوت تطيل الصلاة أقول لها صلي ركعتين قصيرتين لا تبدأ بالأنعام وتنتهي بي- بي- بياسين ثم إذا أتت في النهار تصوم طب إن شاء الله بقى إيه- يعمل إيه بقى صفوان فآدي موضوع الضرب وأما موضوع صلاة الفجر يا رسول الله نحن قوم إذا نمنا قلما نستيقظ انت مش احنا عي- كعيلة عم بننام بس خلاص فده عنده عذر يا جماعة مش مسألة ان هو ايه بيكسل ولو في امتحان يقوم ولو في شغل يقوم لا هو ده طبيعته في ناس يعني لو مشيت عليه ما بيقومش اللي هم بيمشوا بالليل دول في الصالة الجماعة دول ففي ناس ما بتقومش فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدر إذا استيقظت فصلي ودي آه، فهم الداعي إنه يفرق بين المقصر واللي عنده عذر حقيقي يمكن عنده نقص معين في فيتامين معين بيسبب لحاجة معينة هذه يبقى في نضج في التوجيه خلاص وصفونا الموضوع انتهى لكن انا حكيت القصه دي عشان مرتبطه بالمشهد اللي انا عاوز اقوله مع ابن سلول صفوان هو عنده ايه مشكله ان هو بينام ويصحى متاخر فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله فين وجه المشكله ديت في خير ايه هو الخير قال له طيب انت بعد كده في اي غزوه تصحى براحتك تبقى عارف احنا رايحين فين احنا هننزل مثلا على الطائف تجينا على الطائف بس اي حد بقى ايه ناسي سيف سايبه رمح مش عارف اه، في معزه تايهه في بتاع هات الحاجات المه- الملحقات دي وهاتها وانت جاي صحي لقى مين عائشه تايهه وقاعده ومستنيه ان في حد يرجع المهم خدها واسترجع وسحب النبي ابن سلول عمل ايه لا يلقي لها بالا ضرب الكلمه قال ايه الله الله الله الله الله الله الله, الله, الله. هي عائشه كانت بتعمل ايه مع صفوان بس في ناس مسكت الخيط ده بقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلده ليه ما هو ما اتهمش هو يضى الخيط والناس خدته وسحبت في ناس وقعت في الكلمة دي حسان بن ثابت خالد بن الوليد نصر النبي بسيفه وحسان بلسانه مع ذلك حسان وقع وممن تكلم ثم تاب توبة نصوحة لكن اتجلد عشان تكلم فيه في عرضها المجرم ما اتجلدش ليه مش ثابت عليه كلام ان هو هو ما لم يتهم صراحة لكن الله يعلم فالشاهد من الكلام ده ايه يا جماعة مش اي كلام تقوله مش واحد ماشي وماشي وواحدة ولا واحد واقف مع حد هو بي- بيعمل ايه ولا بيعمل ايه ما تتقي الله تحرى الاول ما يمكن ديت والدته يمكن ده اخته انت ما تعرفش فننتبه يا جماعة لابد ان احنا ايه نحترز من لا يلقي لها بالا فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا حذرة وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة